بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بيكم ويمكن الحلقة دي لها خصوصية شديدة الحلقة دي في بداية العشر الأواخر من رمضان يمكن عشان كده صورناها هنا مش في الاستوديو زي ما شفتوا بقية الحلقات كان لازم تكون رسالة مخصوصة قوي قوي قوي مناسبة للتوقيت دون وبتتكلم ازاي هنستقبل العشر الأواخر من رمضان ويمكن لها خصوصية للواحد أجمل وأرق إن الواحد بيسجلها من هنا من مصر ووراه ال- النيل و- ويعني من ال- من الحلقات اللي الواحد مسجلها في مصر مشاعر يعني الحمد لله ب- بفرحة وسعادة إن هو بيصورها في وسط أهله وبلده و- وكل بلادنا طبعا وكل بلادنا العربية أهلنا وإخواتنا وحبايبنا لكن برضه في وسط الأهل بنسجل حلقة ال- النهاردة حلقة النهاردة عملية قوي قوي قوي وتمس كمان في نفس الوقت القلب قوي قوي لأن بنتكلم هنا يا جماعة اخر 10 ايام من رمضان فات 20 يوم انت جاهز انت ناوي على ايه و- و- ومستعد لايه و- ومدرك احنا داخلين على ايه هدف حلقه النهارده انك تحس قوي قوي قوي وتلمس قوي قيمه الايام اللي احنا داخلين عليها ولعل يبقى الواحد له ثواب كبير انه يهيئ نفسه ويهيئ كل الناس اللي بتسمع نفسيا انا مدرك انا داخل على ايه ولذلك انا برجوك والحلقه دي نازله على عمرو خالد دوت نت اللي يقدر يعملها داونلود انشرها لاكبر عدد من الناس تقدر تسمعه لهم عشان نشارك كلنا وناخد ثواب كلنا في العشر الاواخر خليني خليني ابدا الحلقه دي وانا بقول ربنا سبحانه وتعالى بيصطفي يعني ايه يصطفي بيختار بيختار ناس بيختار اشياء ربنا سبحانه وتعالى يا بخته اللي ربنا يختاره ي- ي- ينتقي ويصطفي ويختار آه، اصطفى من البشر كلهم الأنبياء واصطفى من الأنبياء أولي العزم من الرسل الخمسة آه، سيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال لهم كده قال سيدنا موسى قال له وأنا اخترتك إن- أنت متخيل كلمة يصطفي دي كلمة أنا اخترتك دي كلمة حلوة قد إيه يا سلام لو يصطفيك لحاجة اصطفى موسى وقال له انا اخترتك وقال له كمان قال يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي واصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيدنا محمد قال انا سيد ولد ادم ولا فخر انا مش بفخر دي الحقيقه انا م- م- ده اختيار ربنا هو اللي اصطفاني اصطفى محمد صلى الله عليه وسلم و- و- و- وسماه المصطفى واصطفى له اصحابه واصطفى أمته واختارها من بين الأمم كلها و... وقال هو اشتباكم هو سماكم المسلمين آه، هو اختاركم وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس حاسس بمعنى حاسس بمعنى كلمة اصطفى اختار و- واختار مريم من بين نساء العالمين فاكرين سو- قصة مريم وقال لها وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاكي وطهرك واصطفاك على نساء العالمين اصطفائين اصطفى آه، يا اصطفى الشهداء وقال ويتخذ منكم شهداء تعال انت تعال انت تعال انت اصطفى اهل القرآن حفظة القرآن واللي فاهمين القرآن واللي عايشين بالقرآن برنامجنا السنة دي شعاره باسمك نحيا وقال آه، النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرآن أهل الله وخاصته دول الناس القريبة قوي وقال يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها اعلى اعلى اعلى اعلى انت انت يا شفتوا بيختار ازاي اختار من الملائكة واصطفى من الملائكة جبريل واصطفى من الأماكن عرفة واصطفى من الأيام الأيام الأوائل من ذي الحجة واصطفى من الشهور رمضان واصطفى من الليالي ليلة القدر أهو كل اللي أنا قلته ده عشان أوصل للكلمة دي اصطفى من الليالي ليالي السنة كلها ليلة من العشرة اللي احنا هنبدأهم النهاردة انتم متخيلين حلقة النهاردة دي قيمتها عاملة ازاي يعني يعني انا متخيل عايزين نخلص الحلقة دي ونمسك في العشر دقايق بيبتدوا النهاردة ايه انت متخيل الحمد لله احنا بنقول الكلام ده والليلة اول ليلة ونبدأ سباق الى الله العشرة الاواخر من رمضان هذه الليلة خير واحب واعظم ليلة في السنة كلها ليلة محبة من الله ليلة سلام من الله يسالم فيها عباده ليلة مغفرة ليلة عتق ليلة إجابة دعاء ليلة إجابة دعاء واحدة من العشرة دول تخلص بها الدعوات اللي نفسك فيها تخلص في هذه الليالي ليلة مغفرة يتغفر كل اللي فات ليلة عتق تتعتق من النار ليلة رحمة تنزل عليك رحمة تكفيك السنة كلها ليلة تدخلك الجنة حاجة ليلة هدية الليلة دي هدية تبتدي من النهاردة لمدة 10 أيام انت جاهز اصطفى من الليالي ليلة القدر لا واكتر من كده واصطفى مين اللي يبلغها من اهل الارض واهل السماء واهل السماء ايوة لان ليلة دي بتنزل فيها حشود من الملائكة ده بتنزل فيها ملائكة يمكن لم تنزل للارض من قبل دي الليلة الوحيدة اللي بينزل فيها جبريل في السنة جبريل عليه السلام اللي كان موكل بالوحي ليلة غير عادية ليلة هدية ليلة يختار الله مين اللي يبلغها ومين اللي يحضرها من أهل الأرض ومن أهل السماء ويختار مين اللي يركز فيها ولعله فكرنا بالكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي علشان احنا كده كلنا وكل اللي بيسمعونا وكل اللي هتبعت لهم الحلقة دي يصحى لان مكتوب له يدرك الليلة دي دي دي ده اصطفاء الله تبارك وتعالى خلي بالك لا يصطفي أحد إلا الخصلة خير فيه أيوة يعني ما بيصطفيش حد إلا لأنه جواه حتة خير الاصطفاء آه لأن فيك حاجة حلوة خلي بالك بقى شوف اصطفاك انت كم مرة على فكرة كل اللي بيسمعوني انا بكلم كل اللي بيسمعوني الآن لا ده اصطفانا كتير قوي يعني ايه ازاي اصطفاك انك خلاك اصلا بشر وفي كائنات تانية كتير وحيوانات تانية كتير فاصطفاك وخلاك من ولد ادم وبعدين رجع اصطفاك تاني ودخلك في دايرة اصطفاك بالإيمان والإسلام وبعدين رجع اصطفاك تاني ودخلك في دايرة أضيق اصطفاك انه دخلك شهر رمضان وبعدين رجع دخلك دايرة أضيق وأضيق انه سمعك الكلمتين دول وبيجهزك لليلة القدر ودخلك العشرة الأواخر من رمضان اصطفاء ولا مش اصطفاء يعني انت اصطفيت بان انت موجود بالفعل حاضر هذه الليله وجاهد لهذه الليلة خلي بالك أنا عايز أقول لك حاجة أنا كنت بصلي ليلة رمضان في الحرم المدني كنت بعمل عمرة فكنت ليلة رمضان موجود في المدينة يعني بنصلي المغرب وبكرة الصبح رمضان فبنصلي المغرب خلصت صلاة المغرب خلاص احنا دخلنا رمضان بكرة هنبدأ صيام فأنا الحقيقة أول ما دخل رمضان بقول يلا ابتدى السباق فبصيت لقيت الإمام الحرم وبينادي وبيقول الصلاة على الأموات يرحمكم الله دول اللي ما دخلوش دول اللي ماتوا يمكن قبلها بساعة أو ساعتين ما لحقوش ما دخلوش رمضان السنة دي قبل ماتوا قبلها بساعتين ها اصطفاك ولا ما اصطفاكش اصطفاك وخلاك من بني آدم وبعدين رجع اصطفاك بالإسلام بعدين رجع اصطفاك بالإيمان وإن أنت عايز تسمع الكلام ده وبعدين رجع اصطفاك ودخلك رمضان وبعدين رجع اصطفاك واصطفاك واصطفاك ودخلك في العشرة الأواخر يا ترى هيصطفيك ويتقبل منك ويعينك انك تعبده في ليلة القدر يعني حلاوة الاصطفاء الأربعة اللي فاتوا تجعلك تشتاق للاصطفاء الأهم والأخطر انه يبلغك ليلة القدر ويعينك انك تعبده فيها واحنا هنيجي بعد دلوقتي هنشوف ثواب ليلة القدر ايه وهتاخد قد ايه فتخيل مين كده يرفع نفسه ويقول يا رب اصطفيني اكمل ليا الاصطفاء بان انا أكون من من بلغوا ليلة القدر فأعتق واتغفر له أنا بقول بقى كل ثوابها اتغفر له وأعتق واترحم وعفي عنه ورضيت عنه وأجبت دعائه وأعتقته من النار وغفرت له كل اللي فات وكتبت له ثواب من الحسنات يساوي ألف شهر مين مشتاق للاصطفاء لا يصطفيك إلا لخير فيك اعرض نفسك على ربنا اعرض نفسك على ربنا ليصطفيك والله حلقة النهاردة زي ما بقول لكم حلقة عملية قوي لأن حلقة النهاردة بتجاوب على أسئلة كتير بتجاوب على أسئلة هي ليه اتسمت بليلة القدر بتجاوب على أسئلة هو صوت القدر اللي في القرآن معناها إيه احنا بنقراها ودايما بيقروها في العشرة الأواخر وتلاقي الأئمة في الرسائل بيقروها معناها إيه طيب هو ثواب الليلة دي إيه طيب هي موعدها بالظبط انهي ليله في العشر الاواخر هل هل في حاجه تساعدنا ان احنا نعرف موعدها طب النبي كان بيعمل ايه في الليله دي كل ده في حلقه النهارده طب النبي كان بيعمل ايه في الليله دي طب احنا المفروض نعمل ايه طب مين اللي ما تتقبلش منهم الليلة اللي يعملوا ايه دول اللي مش ممكن يدركوا الليلة عشان ما نقلدهمش طب النساء اللي عندهم عذر او قدرت الظروف ان هو ما يدركوش الليلة هم مقبولين ولا مش مقبولين كمية اسئلة هنجاوبها في الحلقة النهاردة تعالوا نبدأ بأول واحدة أول سؤال هي ليه اتسمت بليلة القدر كلمة القدر لها معنيين يا إما اتسمت بليلة القدر من قدرها من المنزلة فلان له قدر عظيم من الرفعة من المكانة من المنزلة العالية قدر قدر عارفين الآية اللي بتقول وما قدر الله حق قدره ما قدروش ربنا حق قدره فهي متسمية بليلة القدر لأن قدرها عظيم قدر ولذلك الآية الثانية في سورة الآية الثانية في نفس سورة القدر وما أدراك ما ليلة القدر أنت مهما تخيلت قدرها قد إيه فوق قدرة المخلوقين على تصور ثوابها عند ربنا وقيمتها عند ربنا وهي غالية قد إيه مهما تخيلته وما أدراك دي عشان تقول لك تخيل ها ليلة القدر هيديك ربنا قد إيه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر أكتر وعشان كده يا جماعة يمكن من, من أن هي اتسميت بليلة القدر جت كلمة القدر في السورة ثلاث مرات انت واخد بالك إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر ثلاث مرات خير من ألف شهر يبقى السبب الأولاني إنها اتسمت ليلة القدر قدرها عظيم قوي أنت بقى بدأت تستشعر مش بقول لكم الحلقة دي كان لازم تتقال النهاردة احنا النهاردة ما بنقولش قصة من القصص احنا موقفين وقلنا لا الحلقة دي مهمة خلي الناس تصحصح واللي كان نايم في العشرين الأوائل يا عم فوق لسه السباق موجود ولسه الفرصة موجودة بالعكس ده الفرصة أكبر طب واللي كان شادد حلو في, في العشرين الأوائل وبدأ يهدى يا عم إنما الأعمال بالخواتيم ده الختام هو المهم اصحى فوق عندك فرصة كأن الناس كلها اللي كان صاحي واللي كان نايم كنت صاحي ولا كنت نايم الليلة الغالية ربنا جعلها في آخر الشهر في العشرة الأواخر كله يصحصح كله يفوق تعال نوقف القصص النهاردة ونركز بمنتهى التركيز ليلة القدر يبقى تسمت بليلة القدر للقدر والمنزلة والمكانة قدرها عالي قوي بس كمان اتسمت بليلة القدر لسبب تاني اتسمت بليلة القدر القدر هنا من القدر من الأقدار ليلة تحدد فيها أقدار العباد للسنة اللي جاية أرزاقهم سعادتهم هدايتهم ياه ليلة تكتب فيها الأقدار وتقدر فيها الأقدار صحيح قدر ربنا كتب في الأزل لكن ينزل إلى العالم وتعرفه الملائكة ويسري في عالم الناس في هذه الليلة تحب يتكتب قدرك للسنة اللي جاية وانت بتعمل ايه اعبد قوي صحيح تحب يتكتب السنة الجاية رزقك وسعادتك وهديتك وانت غافل قاعد على قهوة سرحان بتشرب شيشة ولا نايم ولا ولا بتلعب ولا مشغول ومطحون ولا ولا ولا مركز مع ربنا وساجد بين ايديه وبتقرا قرآن ومعلش عندك شغل الصبح ولازم تروح وتتقن عملك وتشتغل كويس بس بقيت بتنام قليل اصل العشرة دول مش هيتعوضوا تاني وبتركز جدا انا ما عنديش وقت اتفرج على المسلسل الفلاني والمسلسل انا انا انا عايز السنه دي يتغفر لي واعتق انا عايز اخش الجنه الليله دي ممكن تخلصني الليله دي ممكن تكون ليله نجاتي يعني انا بعد الليله دي ممكن اكون انسان تاني انا انا انا هيتكتب وهينزل النهارده والملائكه وهيكتب ولذلك شوفوا الايه تقول ايه آية تانية عن صوت عن ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة مباركة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم قدر ربنا في هذه الليالي فناس اتسمت بليلة القدر علشان سببين السبب الأولاني قدرها عالي قوي ومنزلتها غالية قوي واتسمت بليلة القدر لسبب تاني ان فيها تقدر أرزاق العباد وأحوال العباد وسعادة العباد نفسك تكتب ازاي السنة دي ونفسك تكتب وانت بتعمل ايه ونفسك ربنا يستطيق في هذه الليلة المباركة في هذه الليلة العظيمة ولا مش فارقه معاك ده كانت السؤال الأولاني ليه اتسمت بليلة القدر طيب السؤال الثاني هي سورة القدر دي احنا بنقراها بس يعني عادي تيجي نحسها قوي ما هو انت كل ما حسيت بسورة القدر خلي بالك سورة كاملة في القرآن بتتكلم عن ليلة القدر شفت القرآن 114 سورة منهم سورة بتتكلم عن هذه الليلة السورة بتقول إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الصورة حددت خصائص الليلة ايه خص... يعني ايه الصورة حددت خصائص الليلة اولا القرآن انزل في الليلة دي ادي اول خاصية لليلة دي القرآن نزول النور ولذلك يا جماعة نزول النور والخير والقرآن وهداية البشر احنا برنامجنا شعاره باسمك نحيا كل الخير ده كان في الليلة دي فكل مميزات القرآن واخداها الليلة دي امتصت الليلة دي كل مميزات القرآن ايه كل مميزات القرآن نور اه والنزل آه هداية ان هذا القرآن يهدي التي هي اقوم شفاء ورحمة آه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين كل خصائص القرآن انه نور وهداية وشفاء ورحمة وبرهان وطريق و و وهداية وإصلاح كل الكلام ده متجمع في الليلة دي انت انت متخيل فالليلة دي ليلة نور ليلة نور وليلة هداية ليلة هداية وليلة رحمة تنزل فيها رحمة ربنا على العباد ليلة رحمة وليلة سلام وليلة مغفرة وليلة عتق وليلة مغفرة إجابة دعاء وليلة عطاء وليلة عفو من الله عفو شامل عارف آه خلاص كله يعفى عنه هي دي الليلة دي إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وبعدين تسمع ليلة القدر خير من ألف شهر آه تنزل الملائكة أنا كنت بقول خصائص الليلة دي خمس حاجات أول, أول خاصية فيها نزل القرآن تاني خاصية إنها خير من ألف شهر ثالث خاصية إن هي ليلة بتنزل فيها الملائكة والروح الروح اللي هو جبريل عليه السلام رابع خاصية إن هي ليلة سلام ليلة كلها رحمة وسلام من الله إلى أهل الأرض تخيل كل من يحضر الليلة دي عابدا لله هو من الله في سلام يسالمك الله شوف بقى لما يعني الله تبارك وتعالى يعطيك سلام في هذه الليلة هتاخد ايه رحمة وهداية ورضا وعطاء بلا حدود الحاجة الخاصية الخمسة في هذه الليلة حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر هي ثوابها ممتدة لغاية صلاة الفجر الناس في مصر الناس في مصر فيهم ناس يعني لطاف دمهم خفيف بيبقوا فاكرين ان ليلة القدر دي ايه ومضة يعني الحق اول ما تشوف نور الحق ادعي لانها هتختفي لا هو من خصائص الليلة زي ما بالصورة بتقول انها ممتدة لغاية صلاة الفجر تدعي في اي وقت من العشاء لغاية الفجر الليلة شغالة والليلة ممتدة ديا صورة القدر بس في صورة القدر حتة جميلة قوي تنزل الملائكة والروح فيها انا كل ما بقف يا جماعة انتوا علاقتكم بالملائكة شكلها ايه وحب الملائكة شكلها ايه وشعورك ان الملائكة لو انت بتدعي والملائكة بتأمن على دعائك ربنا يديك قد ايه او شعورك ان الملائكة بتحيط بيك وعمالة تستغفر ليك اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اعطيه اللهم اهديه اللهم اشفه اللهم ارحم اموات هذه العائلة تخيل لو الملائكة بتعمل معاك كده ده في الليلة دي ازاي تنزل الملائكة ما قالش تنزل تنزل يبقى فيه شوية ملائكة نازلة تنزل زي قطرات الامطار ملايين الملائكة الارض مزدحمة بالملائكة ليلة القدر خطيئة انت بدأت تحس يا اخوانا يعني الواحد نفسه يمسك واحد واحد ويقول له انت بدأت تحس وياخد الشريط دون ويطبعه منه واعمله دون ويدوا الناس كلها او خدوا الورق مكتوب وادوه للناس كلها انت مدرك تمثل الملائكة حشود من الملائكة دي ليلة احتفال سنوي تحتفل فيه ملائكة السماء بالقرآن لأن دي ليلة نزول القرآن شرف الليلة دي من نزول القرآن يعني انت متخيل ليلة اتصال الأرض بالسماء كانت تواصل فيها الأرض والسماء حشود من الملائكة حشد رهيب كثافة شديدة الأرض مزدحمة بالملائكة في الليلة دي كل مكان فيه ملائكة تطوف بالبيوت تنزل الملائكة والروح الروح مين سيدنا جبريل هو سيدنا جبريل ما بينزلش الأرض إلا في الليلة دي سيدنا جبريل لا ينزل الأرض إلا في ليلة القدر منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام مهمته الوحي فنزل للأنبياء كلهم بالوحي والكتب السماوية ونزل بالقرآن على النبي وآخر ليلة لنزول جبريل هي ليلة وفاة النبي مات النبي صلى الله عليه وسلم لذلك أبو بكر وعمر راحوا يزوروا أم أيمن يعني خادمة النبي صلى الله عليه وسلم فلقوها بتبكي بعد وفاة النبي لقوها بتبكي فقالوا أتبكين لوفاة رسول الله أما علمت إن ما أعده الله للنبي خير وأفضل من الدنيا فقالت والله إني لا أعلم أن ما أعده الله للنبي خير وأفضل ولكني لست أبكي لهذا ولكن أبكي لفراق جبريل ياه. جبريل كان بينزل بينهم بالقرآن جبريل ما عادش هينزل بيننا لأن خلاص النبي مات والرسالة خلصت فأنا ببكي لفراق جبريل فبكى أبو بكر وعمر لبكاء أم أيمن لفراق جبريل بس جبريل بينزل مرة في السنة ليلة تنزل الملائكة والروح ينزل يعمل إيه يتفقد القرآن في أمة القرآن يا ترى هيعدي على بيتكم لأن بيتكم كله قاعد بيقرا يا ترى هيعدي على مسجدكم يا ترى هيمر عليك وانت خاشع هو والملائكة وبتدعي شفتوا ليلة القدر عاملة ازاي تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر ليلة الاحتفال السنوي بالقرآن تواصل الأرض للسماء ازدحام الأرض تتختم الصورة سلام هي ليلة يسالم الله فيها عباده سلام هي سلام من الله بالرحمة سلام من الملائكة بالاستغفار سلام لك إذا كنت عابد بالمغفرة والتوبة والعتق من النار سلام من الشحناء سلام ليلة يسالم الله فيها عباده سلام هي حتى مطلع الفجر دي مش دقيقة دي ممتدة لصلاة الفجر اقعد ادعي وتعبد ها يا جماعة مين جاهز ومين ناوي تيجي نجاوب على بعض الأسئلة بعد الفاصل النساء اللي عندهم عنصر النبي كان بيعمل ايه في الليله دي احنا هنعمل ايه موعدها امتى ازاي اعرفها ازاي اعرف ان ربنا تقبلني تعالوا نجاوب على بقيه الاسئله دي بعد الفاصل من فضلك لغايه ما نرجع من الفاصل ابدا جهز نفسك نفسيا وهات ورقه وقلم عشان هنقول لك نعمل ايه في العشرة الاواخر ليلة القدر والاستعداد للعشرة الاواخر اتكلمنا لغاية دلوقتي ليه اتسمت ليلة القدر واتكلمنا عن سورة القدر نفسها تعالوا نتنقل على الثواب في ايه في الليلة دي الليلة دي فيها اربع حاجات أربع حاجات تاخد فيها ثواب في هذه الليلة الحاجة الأولانية ليلة القدر خير من ألف شهر كنوز من الحسنات عبادتك في الليلة دي أنت ألف شهر عبادة قبول ربنا ليك في الليلة دي قد لو عبدته لمدة ألف شهر ألف شهر زي ما انتم عارفين 84 سنة يعني عمر بني آدم يعني الليلة دي أحسن من عمرك كله يعني لو أدركت الليلة دي انت بالليلة دي أقرب إلى الله من لو قعدت تتعبد 84 سنة يا جماعة 10 أيام 10 أيام تستاهلوا ربنا أحياك لغاية هذه العشرة ويا شباب يا طلاب الجامعة انت احنا سنين اللي فاتت كان بيبقى عندك امتحانات وبتبقى بتقولوا زعلانين ومش عارف واعمل ايه وكنا بنقول لكم لا ذاكر لان ربنا السنه دي احياك ودخلك رمضان سمعك الكلام ده وفاضل 10 ايام انت جاهز انت ناوي ثوابها تاني خير من ألف شهر يعني يعني الركعتين في الليله دول كان بقالك 84 سنه بتصلي يعني دمعة العين في الليلة دي كأنك بقالك 84 سنة بتبكي من خشية الله يعني يعني بص ايدة ام في الليلة دي كأن بقالك 84 سنة بار 1000 شهر ليلة القدر خير ما قالكش أبد خير أصلا يعني أكتر ولذلك وما أدراك ما ليلة القدر الثواب أكبر بكتير فهل أنت مستعد للكلام ده وبعدين خلي بالك كأني بتخيل واحد أدي كفة حسناته وسيئاته وبيحسن شوية كفة الحسنات تنزل وبعدين يلخبط شوية كفة السيئات تنزل وعمال يتأرجح بين دول لغاية ما جت ليلة القدر فأدركها وصلى في الليلة دي وعبد في الليلة دي وهنقول هنعمل ايه فنزلت حسنات الليلة دي في كافة الحسنات 84 سنة يعني 1000 شهر فرجحت ورجحت ورجحت ورجحت كفة الحسنات وتقلت وكأن جبال اتحطت فيها يعني الدمعة كأن بحار مش دمعة كأن بحار من الحسنات والدموع اتحطت فيها يعني الصدقة كأنه بقى له 84 سنة صدقات نزلت ونزلت ونزلت هيعمل ايه بعد كده؟ هيعمل ايه ما هو يعني ما هو اللي جابه في الليله دي برحمه ربنا ورضا ربنا تخيل يبقى اول حاجه 84 سنه حسنات كنوز من الحسنات ليله القدر خير من ألف شهر ليله احب الى الله من ألف شهر عباده ليله ثوابها أكثر من أربعة من ألف شهر حسنات وثواب ليلة قبولها ليلة رضا ربنا فيها عنك لو عبدت فيها خير من ألف شهر دي الحاجة الأولانية الحاجة الثانية في هذه الليلة ليلة مغفرة كل اللي فات يعني الأولانية يديك 84 سنة حسنات الثانية اللي فاتت مسح ازاي يعني ايه اللي فاتت مسح شوف الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا قام صلى إيمانا واحتسابا يا رب أنا بصليها عشان أرضيك من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أنت ما غلطتش كل اللي فاتت مسح اتقطع نبدأ من جديد ده أنا كنت عملت مصيبة السنة اللي فاتت كله اتمسح أنت مش, مش أدركت الليلة دي مش اجتهدت في العشرة الأواخر بتدور على الليلة دي عشان تعبد ربنا أنت ما إحنا إحنا ولاد النهاردة يلا نبدأ من جديد صفحة بيضاء مبروك مبروك ليلة القدر ثوابها أربع حاجات واحد 84 سنة ألف شهر حسنات اثنين كل اللي فاتت مسح يعني مسح لك اللي فات واداك 84 سنة حسنات الثالثة إجابة الدعاء ولذلك السيدة عائشة لما سألت النبي بتقول يا رسول الله لو جبت ليلة القدر أعمل إيه قال لها ادعي أكثري من الدعاء بهذا الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني الدعاء فبقت ليلة إجابة دعاء وتخيل الملائكة تتنزل في هذه الليلة فدعاءك يستجاب ودعاءك يسمع ودعاءك تؤمن عليه الملائكة وهي ليلة أصلا يسلم الله فيها عبادة فهي ليلة إجابة دعاء وهي ليلة عطاء دون أن تسأل فكيف لو سألت يعني من خصائص ليلة القدر ومن خصائص اسم الله العفو زي ما هنشوف في حلقة بعد كده ان ليه اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني العفو هو الذي يعطي دون ان يسأل فكيف لو سئل فكيف لو ألحيت عليه في السؤال العشر ايام ليلة القدر فيها اربع حاجات ها ألف شهر حسنات يتغفر كل اللي فات نبدأ من جديد ثلاثة إجابة الدعاء أربعة العتق من النار ليلة عتق هو أصلا أصلا كل ليلة من ليالي رمضان ليلة من ليالي العتق لكن العشر الأواخر وإدراك ليلة القدر عدد من يعتق لأن عدد المقبلين على الله ولله عتقاء من النار في رمضان وذلك كل ليلة طب ما بالك والألفات مقبلين على ربنا بإخلاص ويا رب وبدموع وخشوع وإصرار وأمل يعتق قد إيه يا إخوانا مين مش مشتاق إن هو يعتق السنة دي تخيل إن انك تبص تلاقي هذه الرقبة عتقت من النار فلان اعتق من النار فلان لن يدخل النار لانه اعتق السنة دي مبروك ليلة عتق اربع اربع حاجة خلي بالك لو اعتقك السنة دي مستحيل يأسرك تاني مستحيل تخش النار خلاص انت من اهل الجنة يعني لو ادركت الليلة دي فنادى الله في الملائكة اكتبوا احمد اكتبوا محمد اكتبوا هادي اكتبوا علا اكتبوا لمية عتقت ليلة القدر من رمضان هذا العام خلاص مبروك انت من اهل الجنة مبروك عليك انت من اهل الجنة عشر ليالي شدي تجيبي الليلة دي وتعتقي تعتقي الرقبة دي العربي الاصيل لو عنده عبد وقال له اذهب انت حر ممكن يقسله تاني لا طبعا فما بالك باكرم الاكرمين لو اعتقك الليلة دي خلاص انت من اهل الجنة لن تدخل النار لأنه أعتقك ليلة القدر بتاعت السنة دي دي رابع حاجة العتق من النار العتق من النار وتيجي يوم القيامة تجد إن فلان أعتق ليلة كذا مبروك إلى الجنة آه. إيه رأيك ده العتق من النار أربع حاجات في ليلة القدر شفتوا احنا بنتكلم عليه شفتوا ليه عملنا لها حلقة مخصوصة ولسه هنيجي في ليلة تانية نعمل حلقة تانية أربع حاجات تحصل عليها ها يتغفر كل اللي فات من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اثنين آلاف الحسنات كنوز من الحسنات ليلة القدر خير من ألف شهر ثلاثة إجابة الدعاء مين جاهز بدعوات مخصوصة هو عارف هو عايز ايه في العشرة الأواخر وهيدخل العشرة الأواخر هم ثلاث أربع دعوات أو خمسة نركز عليهم بوضع ليل ونهار دي دي دي دي دي وكل سجدة بقى وساعة الفطار وبالليل وقبل الفجر وهو بيقوم الليل ويقعد يلح ويصلي التراويح كل سجدة في التراويح لأن ليلة إجابة الدعاء وهو مش عارف أنهي ليلة فمركز في العشرة يعني ده ثواب ليلة القدر الحاجة الأخيرة العتق من النار طيب ننقل على اللي بعده موعد الليلة هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يبحث عن الليلة لأن الليلة دي اللي جاله فيها جبريل بس هو النبي ما كانش فاكر أنهي ليلة فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح اعتكف العشرة الأوائل أول ما اعتكف اعتكف العشر الأوائل من من من من رمضان بيدور على يبحث عن ليلة القدر فجاءه جبريل فقال له إن الذي تريد لم يأتي بعد يعني تحس إن موضوع ليلة القدر هي الموضوع وكأن الاعتكاف سره البحث عن والتركيز في ليلة القدر فاعتكف العشر الأوائل من رمضان فجاءه جبريل إن الذي تريد إيه هو الذي يريد ليلة القدر لم يأتي بعد فاعتكف العشر الأواسط فجاءه جبريل قال إن الذي تريد تريد لم يأتي بعد فارتكف العشر الأواخر وحافظ عليها حتى مات صلى الله عليه وسلم الحديث دون على على سهولة معنيه لكن انت متخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي غفر له ما تقدم من ذنبه بيدور عليها ازاي طب انت محتاجها قد ايه يا جماعه صحصحوا بعد الحلقه دي كل واحد يشمر وي- ويقوم ويجيب ورقه وقلم ويقول خلاص ه- ويحط target كده كبير هدف كبير هخ- هختم ختمه قران هصلي ح- هصلي التهجد كل ليله يلا يا مراتي يلا يا اولاد يلا يا اولاد دي ليله عتق يا ابويا يا امي تيجوا نصلي مع بعض كل ليله ه- تعالوا نقرا قران مع بعض تعالوا ندعي اه- الحق نفسك انت واختك انت لازم نعمل حاجه ف... ف... فتاني موعد الليله وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم بعد بقى العشر الاواخر قام مخصص اكتر قال التمسوها دوروا عليها موضوع كبير يعني موضوع الامه كلها بتدور عليه التمسوها في الوتر من العشر الاواخر دوروا عليها في الليالي الفرديه من العشر الاواخر 21 23 25 27 29 بس اقول لك حاجه عشان خاطري ما تنشنش بلاش نشان يا جماعه بلاش خليك كريم يعني هو اصلا اخبأ الليله ليه؟ ليه الليله مستخبيه عننا؟ عشان كنا نجتهد في العشر الاواخر فانت نشنت وقمت رايح على الليله وقلت هي دي يا عم احنا مش عارفين هنعيش السنه الجايه ولا لا ومحدش عارف ما يمكن في اختلافات القمر وال- والرؤيه والحاجات دي تطلع الزوجي فردي والز- والفردي زوجي وتطلع بالنشان بلا حمص يعني فخليك جدع وكده وركز ويعني وايه وخليك كريم وقول هجتهد العشر الاواخر مش هفرق انا دايما اي حد يسالني يقول لي طب بقى ما يدخل العشر الاواخر يقول لي شكلها 23 ما هو اصل هو لو قلنا له 23 او هي ك... يبقى خلاص يبقى ينام في اللي جاي اقول له شكلها 29 عشان نفضل نشتغل يا عم اشتغل خليك جدع وكده وخلي نفسك كده فيها عطاء لله ده هو بيعرض عليك كل الخير ده وانت في الاخر مش عايز غير الليله دي ولو حد قال لك شكلها 25 تنام و- ممكن بقى لما يجي خ- اخر رمضان ونيجي اخر ليله نقول اه كان شكلها 25 ماشي في الاخر بس ما تهبطش الناس بدري ولا تهبط نفسك اشتغل لغايه اخر السنه من اول يوم من ليله 20 يعني من النهارده بالليل بالله عليكم يا اخوانا ده موعد الليله التمسوها في الوتر من العشر الاواخر ابن حجر له كلمه خطيره قوي يقول وده وده رؤيته بس انا عجبني كلامه عشان كده بقولها لكم آه، بيقول اراها ليست ثابته في العشر الاواخر اراها قد تكون متغيره في العشر الاواخر ده رايه لكن آه، آه، كله كله يجهز كله يجهز وكله وكله يستعد ده موعد الليله طب النبي كان بيعمل ايه في الع- في ال- في العشر الاواخر؟ لا ده احنا في كميه احاديث النبي ويعني بقى علشان كله اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس اللي بتحب النبي صلى الله عليه وسلم وبتقول انا بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم طب قلب بقى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخلت العشر الاواخر يعمل ايه؟ احيا الليل احيا الليل يعني ايه؟ يلا نقوم نصلي احيا الليل كل الليل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث اخر يخلط العشرين الاوائل بنوم وصلاه فاذا جاءت العشر الاواخر احيا الليل اغلب وقت النبي بيصلي طب انت عندك شغل بكره على قد ما تقدر هو كان بيعتكف في العشر الاواخر فكان متفرغ للعباده بالكامل وكان بقيه السنه بيخلط ليله بنوم ويقظه وصلاه لكن في العشر الاواخر صلاه احيا الليل شوف كلمه احياء الليل صاحي الليل صاحي بعباده العباد كله بيصلي كان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا دخلت العشر الاواخر احيا الليل اثنين وايقظ اهله ايه فايدتها دي؟ فاكرين تلاقوا احاديث كتير قوي النبي كان لما يجي يصلي بالليل تبقى السيده عائشه نايمه يسيبها نايمه لكن لو جت العشر الاواخر ما عند ناس ستات بتنام كله يصحى يلا يا اولاد يلا يا اولاد قوموا نصلوا عشان ربنا يرضى عننا ويغفر لنا خلي خلي الملائكه تزور بيتنا اللي في ليله من الليالي دي وهي بتتنزل كده بالحشود خلي سيدنا جبريل يتفقدنا في من... يلا يا جماعه قوموا نصلي اه يلا يا ستات ما ما فيش وقت للنوم وقللوا العزومات علشان تركزوا بالليل عشان عايزين نصلي و... وقللوا التمثيليات وقللوا كذا وقللوا ركز ركز ركز انا يا جماعه طبيعتي ان انا بقول للناس يعني ال- الحياة بسيطة وطول السنة بقول للناس اه شوية كده ولما تيجي تصلي بالليل صلي بآيات بسيطة و... يعني التخفيف جميل لكن احنا في العشر الاواخر م- م- مش عارف اقول لك الكلام ده اشتغل اشتغل وركز وابذل مجهود احيا الليل ايقظ اهله وشد المئزر هو- هو الحديث بيقول كده يعني ايه شد المئزر انت عارف المزارع لما يدخل الارض وعايز بقى يزرع ويشد يقوم مشمر ويقوم رافع ال- ال- رابط ال- التوب بتاعه في البنطلون بتاعه ويربط وينزل بقى هيشتغل يقول لك النبي من كتر اجتهاده مش عارفين نتخيله غير كانه شد المئزر كانه داخل يزرع تعرف تبقى كده في العشر الاواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر كان يخصص صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر أعمال مخصوصة لا يفعلها إلا في العشر الأواخر يعني يعني إيه أعمال مخصوصة لا يفعلها يعني في بقية السنة لا البر هنا بقى زيادة أوي الأم زيادة كان هو صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده أنا قلت لك يبقى النبي كان بيعمل إيه أحيا الليل أيقظ أهله شد المئزر يخلط العشرين الأوائل بنوم ويقظ العشر الأواخر كلها صلاة كان يخصص أعمال خير مخصوصة العشر الأواخر الناس اللي في الدويقة الغلابة الناس المساكين اللي في العراق وفلسطين الأم بر زيادة صلة الأرحام المقطوعة ولسه قاطعها لغاية النهاردة اجري مش عايز ربنا يعتقك السنة دي ويغفر لك ده النبي كان بيعمل ايه يخصص أعمال مخصوصة لا يفعلها طوال السنة يركز عليها بقى. كل واحد بقى يجتهد عايز عايز تعتق وعايز تدرك ليلة القدر وعايز يستفيق واجري بقى هتعمل ايه بالنهار الشافعي يقول لك اروا الله من انفسكم خيرا بالنهار يبلغكم الليل بالليل ي- يخليك تدرك ليله القدر فده النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فكره وكان يعتكف طب وهي فكره الاعتكاف ليه للتركيز طيب دي النقطه اللي بعد كده احنا هنعمل ايه هنعمل ثلاث حاجات عايزين نعمل ايه عايزين نصلي صلاه تهجد عايزين نصلي صلاه تهجد اثنين عايزين نختم ختمة قرآن سواء في تكاجد أو في قراية ثلاثة عايزين نركز في الدعاء بشدة أربعة عايزين نعمل عمل خير أربع حاجات نعمل عمل خير ربنا يختارنا بيه ويصطفينا بيه دعاء شديد تركز في خمس ست دعوات ثلاثة قرآن أربعة صلاة تهجد النقطة اللي بعد كده السيدات اللي عندها عضو وبتقول يعني أنا كده حرمت ليه الآية بتقول وما كان الله ليضيع إيمانكم اللي جواها إيمان وجواها خير مش ممكن ربنا يضيعه صحيح أنت مش عارفة تصلي طب الحل إيه قرآن كتير آه آسف مش عارفة تقري قرآن الحل إيه ذكر كتير دعاء كتير ذكر ذكر ذكر ذكر دعاء دعاء دعاء والله قبل دموعك انك مش عارفه تصلي بالليل تسبقي العباد خشوعك بين ايدين ربنا واصرارك ان انا مركزه مش معنى ان انا عندي عذر ومش قادره ان انا بالعكس انت قد تسبقينا بصدق قلبك و- وتكوني اقرب الى الله تبارك وتعالى بوصيكي بالذكر وبالدعاء ركزي على الاثنين على فكره سفيان الثوري يقول الدعاء في هذه الليله احب الي من اي شيء اخر لانها ليله اجابه دعاء فانت تقدري تدعي ما عندكيش مشكله يحول بينك وبين هذه الليله ثلاث حاجات يا اما غفله انك تبقى غافل مش مركز يا اما معصيه انك تعمل معصيه او تظلم حد تظلم مراتك او حاجه او تظلمي خادمه او تظلم ناس ي- ي- يا معصيه يا اما غفله يا اما خناقه شحناء مع حد يا جماعه لو متخاصم مع حد الليله دي النبي كان طالع يقول للصحابه ميعادها فهو كان هيقول لهم انهي ليله فهو طالع لقى اثنين من الصحابه بيتخانقوا يقول فوجدت بينكم شحناء فنسيتها نسيها النبي صلى الله عليه وسلم الليلة رفع ميعادها عن الأمة بسبب شحناء أخاف تترفع عنك بسبب شحناء لو متخانق مع ابن عمك لو متخانقة مع جوزك روح صلحوا بعض لو متخانق مع أبوك روح صالح أبوك عشان تدرك ليلة القدر روح بوس إيده النهاردة اللي نادي بسرعة الحق رفعت بالشحناء ثلاث حاجات تحول بينك وبينك تدرك ليلة القدر غفلة كنت سرحان فما جبتهاش او كنت مركز بس عملت معصيه بالنهار فربنا او اتخانقت مع حد لانها ليله سلام فسالم الناس عشان ربنا يسلمك اعفو عشان ربنا يعفو عنك اخاف ما تقبلش السنه دي تستنى للسنه اللي بعديها لو عشت انت ما تعرفش ان الثمر اللي ما بيطلعش على الشجر بينتظر للسنه اللي بعديها الحق نفسك السنه دي وروح لربنا بكل قوه اسال الله تبارك وتعالى آه، فاضل حاجه اخيره عايز تاخد ثواب الليله مرتين ازاي يعني تخيل تاخد ثواب ليله القدر مرتين ازاي خد بايد بني ادم معاك وانت رايح لربنا في العشر الاواخر دول خد الكلمه دي وديها لحد انا كمان اخد ثواب وانت تاخد ثواب فناخد ثواب بني ادم فوق ثوابك لانك خدت بايد واحد معاك اسال الله تبارك وتعالى ان هو ينفعنا بهذا الكلام انا خلصت تعالوا ندعي كده في الختام اني داع فامين يا رب يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين الحمد لله الذي أحيانا حتى نبلغ العشر الأواخر الحمد لله الذي مد في أعمارنا يا رب مات من مات قبل رمضان ومات من مات في هذه الليلة ولم يدرك العشر الأواخر وأنت اخترتنا واصطفيتنا اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد يا رب يا رب اعتقنا الليلة اعتقنا الليلة اعتقنا الليلة يا رب ليس لنا سواك من علينا بلغنا ليلة القدر بلغنا ليلة القدر اعتقنا سامحنا أجب دعائنا يا رب ما من أحد يسمعنا الآن إلا وله عندك دعوة أقسمنا عليك أجب له دعوتها أجب له دعوتها اللهم منا من رجل أو امرأة على معصية فأخرجها من قلبه الآن اللهم من كان على معصية في هذه الليلة فنجه منها اعتقنا واغفر لنا وتب علينا اغفر ذنوبنا استر عيوبنا ارحم ضعفنا اجبر كسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا تولى أمرنا اعتق رقابنا فك أسرنا آمن روعاتنا استر عوراتنا اغفر ذلاتنا اقبل توباتنا اخرجنا من الدنيا وأنت راض عنا استرنا استرنا ارزقنا الإخلاص ارزقنا الإخلاص ارضى عنا أعنا على العشر الأواخر أعنا على قيام الليل أعنا على التهجد أعنا على ختم القرآن أعنا على الدعاء تقبلنا سامحنا اعفو عنا يا ذا الجلال والإكرام نعوذ بك أن نحرم من ليلة القدر اعتقنا الليلة اعتقنا بلغنا ليلة القدر وبلغها لأبائنا وأمهاتنا وأولادنا أعنا على بر الوالدين وصلة الأرحام يا رب اكتب كل من حضر هذه الليلة رفيق النبي في الجنة اكتب كل من يسمعنا الآن رفيق النبي في الجنة واعف عنا واغفر لنا وأعنا وارحمنا اغمرنا برحمتك اغمرنا اغمرنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام هي ليلة سلام فاعتقنا وسامحنا وارض عنا واغفر لنا نتذلل إليك ونستغيث بك يا رب اغفر لكل من يسمعنا يا رب لا يطلع علينا فجر الغد إلا وأنت راض عنا وقد غفرت لنا يا ذا الجلال والإكرام نسألك أن نلقاك يوم القيامة تقول لنا عبادي قد غفرت لكم ورضيت عنكم في هذه الليلة اذهبوا فادخلوا جنتي يا رب اكتب كل من يسمع الآن من عتقاء هذه الليلة يا رب من علينا بعمرة وحجة قريبة واغفر لنا وانصر إخواننا في كل مكان في العراق وفي فلسطين انصر الغلابة والضعفاء في بلادنا أعنا ارض عنا أجمعين وارحمنا وأعنا واغفر لنا آمين آمين آمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته